السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على حبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا يوم الدين اللهم صل عليه في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين ثم أما بعد كل عام وانتم بخير معلش يا إخواني قدرنا مع بعض لسه للعام الثاني إن احنا نلتقي على الفطار بإذن الله سبحانه وتعالى ولو ان الواحد لسه لسه ما فطرش لغايه دلوقتي آه، لماذا محمد لماذا محمد يا جماعه النها- السنه دي باذن الله سبحانه وتعالى هنعيش طول رمضان مع الشعار ده لماذا محمد ليه محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام انا عايز لسانك ما يبطلش معايا كلمه عليه الصلاه والسلام كان اطيب واحد مشي على وجه الارض احكم واحد مشي على وجه الارض اطهر قلب مشي على وجه الارض اكتر واحد عبد ربنا على وجه الارض ارحم انسان مشي على وجه الارض لماذا محمد الطريق الوحيد للجنه الطريق الوحيد اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام يا جنه يا نار يعني سلسله السيره اللي احنا فيها دي يا جنه يا نار قضيه السيره قضيه جنه او نار يا جماعه اي طريق هتحاولي توصلي لربنا منه الا طريق محمد عليه الصلاه والسلام مرفوض مش هيقبل عليه الصلاه والسلام يا جماعه احنا هنتكلم عن اكتر واحد ربنا حبه في الكون هنتكلم عن احب حبيب الى الله سبحانه وتعالى هنتكلم عن على ان العرش اهتز الموت واحد من تلامذته امال هو مقامه عند ربنا سبحانه وتعالى كان ايه محمد عليه الصلاه والسلام واحد من اتباعه الملائكه تصافحه وتسلم عليه وهو مريض واحد من اتباعه الملائكه تغسله لما يموت واحد من اتباعه الملائكه ترفعه وتبقى السماء ما بين جسده وما بين الارض واحد من اتباعه عصاه تنور في الظلام واحد من اتباعه سيدنا خبيب يرزق رزق الصيف في الشتاء وفاكهه الشتاء في الصيف امال هو مقامه يبقى ايه اذا كان فروع الشجره كلها ذهب امال ساق الشجره تبقى ايه اذا كانت الفروع اللي هي الصحابه كلها ذهب كلها ذهب امال الساق امال رسول الله صلى الله عليه وسلم هيبقى هو ايه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كام واحد كام واحد نجا من النار بسببه كام واحد دخل الجنه بسببه كام واحد وصل لربنا بسببه عليه الصلاه والسلام يا جماعه الناس كلها مهتميه بالسيره اي واحد عايز يبقى غني بيهتم بسيره الاغنياء عشان يعرف يبقى غني ازاي اي واحد عايز يبقى مخترع يهتم بسيره المخترعين عايز يبقى عظيم يهتم بسيره العظماء طب اللي عايز يوصل لربنا اللي عايز ربنا يحبه اللي عايز الفردوس الاعلى يهتم بسيره الرسول عليه الصلاه والسلام قد ايه دي مش سيره اينشتاين ولا مخترع ولا مؤسس دوله ده سيره حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم انا مش عايز لسانك يبطل معايا لحظه طول الحلقه عليه الصلاه والسلام لماذا محمد لماذا محمد السلسله دي هدفها اعتذار لرسول الله صلى الله عليه وسلم عذرا يا حبيب الله عن كل واحد ما عرفش قدرك عن كل واحد ما عرفش مقامك عن كل واحد اتبع غيرك عذرا يا حبيب الله ان احنا ما عرفناش قدرك قد ايه عذرا يا حبيب الله يا اللي قلت لا يفلح قوم شجوا راس نبيهم امال كيف يفلح قوم لم يعرفوا قدر نبيهم عليه الصلاه والسلام السلسله دي رد على كل واحد شتم النبي عليه الصلاه والسلام بتقولوا على الرسول انه مش صادق عليه الصلاه والسلام ليه دنيا ايه اللي كان عايزها هو عمره ما اتمتع بيها يوم مركز ايه اللي كان عايزه وهو كان بينام على الحصير لغايه ما ياثر في جنبه مال ايه اللي كان عايزه وهو عليه الصلاه والسلام كان بيمر عليه الهلال تلو الهلال تلو الهلال لا يوقد في بيته نار شهره ولا ايه اللي كان عايزها وهو عليه الصلاه والسلام من اول لحظه ورقه بن نوفل قال له انت هتطرد من بلدك كان عايز ايه خير ربنا كل التضحيه اللي ضحاها دي ليه كل اللي عمله عشان ربنا ده ليه لماذا محمد ليه ليه محمد يا جماعه يعني ايه لماذا محمد ليه هو اللي ربنا اختاره ليه هو احب حبيب الى الله ليه هو عليه الصلاه والسلام احب حبيب لقلوبنا في الدنيا كلها ليه هو عليه الصلاه والسلام اكبر نعمه ربنا اداها لنا في حياتنا ليه هو اللي الغرب دايما بيكرهه وما بيشتمش في حد تاني ليه هو اللي كل العالم مسلمين وكفار اجمعوا انه اعظم شخصيه في العالم ليه هو القائد الوحيد اللي ممكن ينقذ الامه مره تانية من اللي هي فيه ليه هو الشخصيه اللي العالم العالم كله مستنيها مرة تانية عشان سنته تنقذ البشرية ليه بنكلم الشباب وبنكلم الأمة كلها الوقت بسيرته ليه بنتكلم عن السيرة الوقتي ليه هو الأول على البشرية في الجنة أكتر واحد وصل لربنا ليه هو اللي مليار و400 مليون بني آدم على وجه الأرض اختاروه هو عليه الصلاة والسلام ليه هو اللي الكون كله بيصلي عليه وبيحبه عليه الصلاة والسلام ليه لماذا محمد لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه هو اللي ربنا اختاره يا جماعة يا جماعة كان لو ربنا اختار كسرى أو قيصر كان نص العالم دخل في الإسلام في أسبوع واحد ليه ربنا يختار محمد الشاب الفقير اليتيم الوحيد اللي قاعد على رأس جبل مهجور في غار مهجور وقاعد لوحده بالأيام والليالي ذوات العدد لو كان ربنا اختار فلاسفة اسكندرية ولا عباقرة اليونان كانوا سخروا عبقرياتهم لنصرة هذا الدين لو كان ربنا اختار كسرى أو قيصر أو ملوك الدنيا العظماء كانوا سخروا قدرتهم لنشر الدين وقوتهم كان في ملايين مئات الملايين على وجه الأرض اشمعنى هو ده ليه هو ده يا جماعة النبوة وهب مش كسب يعني مش أي حد هيقعد على جبل يعبد ربنا هيبقى نبي بس إيه اللي كان فيه مش موجود في الدنيا كلها عليه الصلاة والسلام ابن مسعود بيقول إن الله نظر إلى قلوب الخلق جميعا فوجد أطهرها قلب محمد فاصطفاه لنفسه تخيلوا في 100 مليون قلب على وجه الأرض ساعتها 100 مليون قلب اتعرضوا على ربنا كان أطهر قلب فيهم وأعظم قلب فيهم لماذا محمد ليه يا جماعة هو أحب حبيب إلى الله مين اللي حفظه لما قريش كانت بتطرده في الهجرة وحصروا بيته من كل الجهات عشان يقتلوه مين اللي حفظه لما كان في غار ثور لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآه مين اللي حفظه لما سرقة بن مالك أدركه بالفرس بتاعته وساخت أقدام الفرس في الرمل مين اللي حفظه لما الأعرابي سرق السيف بتاعه وقال له من يمنعك مني مين اللي حفظه لما الصحابة انفضوا من حواليه في أحد وحنين وربنا نزل له الملائكة تدافع عنه وتحميه مين اللي حفظه عليه الصلاة والسلام من كل محاولات الاغتيال والقتل اللي تعرض ليها من يوم ما بعثه لقبل ما يموت مين اللي حفظه ليه هو أحب حبيب إلى الله ليه هو اللي ربنا زكى كل شيء فيه زكى سمعه بقى أطهر سمع زكى بصره لأنه أطهر بصر زكى قلبه لأنه أعظم قلب زكى كل جارحة من جوارحه لأنه أطهر جسد وأطهر قلب وأطهر روح محمد عليه الصلاة والسلام ليه يا جماعة هو أحب حبيب لقلوبنا ليه احب انسان واحب مخلوق لقلوبنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تبطليش بقى تدفعي كام وتشوفي لحظه تدفع كام وتقعد معاه ساعه تدفعي كام وتبقي معاه في الجنه تعيشي معاه في الجنه في الاخره طب ادفعي تدفعي عمرك بتقولي تدفعي عمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جماعه عليه الصلاه والسلام اتباعه هو الطريق انك تبقي معاه في الجنه ولو ما مشيتش في طريقه خلاص يبقى انت مش عايز تبقى معاه ليه هو احب حبيب لقلوبنا اسمعوا الحديث الخ الخطير ده المرء مع من احب معاه فين يا رسول الله معاه في الجنه يعني لو حبناك تبقى معاك في الجنه يعني الحديث ده مفتاح الفردوس الاعلى يا جماعه يعني الحديث ده اخطر كلمه بنقولها في السلسله كلها يعني ايه مين المخلوق اللي حبك ليه يخليك في الفردوس الاعلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الايمان يا جماعه وجد حلاوه الايمان من كان الله ورسوله احب اليه مما سواهما يعني حب الرسول هيغير طعم كل شيء في حياتك وحياتك لما بنتكلم عنك يا رسول الله انت ما بتزدادش شرف ولا رفعه احنا اللي بنزداد شرف ورفعه ونصره انت ربنا هو اللي نصرك الخالق هو اللي تولاك انما احنا احنا اللي بنزداد شرف بالكلام عنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحبوش ازاي وانتوا لولا كنت بقيت فحمه في جهنم ما تحبوش ازاي وانت لولا ما كنتش عرفت طريق الجنه ما تحبوش ازاي وهو خير اتعرض عليه الملك والمال والمركز عشان يتخلى عنك ويسيبك وما رضاش انه يسيبك ويتخلى عنك ما تحبوش ازاي وهو احب مخلوق الى الله ما نحبوش ازاي وكل شيء في الدنيا حبه احد جبل يحبنا الصخر حب رسول الله وانت ما حبتوش وما عرفتش حبه ما تحبوش ازاي ده انت لو سمعت عن داعيه صالح بتحبيه في الله وبتحبه في الله طب اصلح خلق الله عليه الصلاه والسلام نحبه قد ايه لماذا محمد ليه هو اكبر نعمه في حياتنا واكبر رحمه في حياتنا عليه الصلاه والسلام من غير محمد كان زمانك ايه كان زمانك انت الوقت ملحد ملحد ما انتش مؤمن بالله اصلا وانت كان زمانك مشركه بتسجد الوثن زي علماء الذره بتوع جنوب شرق اسيا وانت كان زمانك الوقت بتسجد لصليب وانت كان زمانك بتقول زي اليهود ان ربنا استريح يوم السبت يوم في الاسبوع وانت كان زمانك بتعبدي فار وانت كان زمانك قاعد تحت بقره بتت... بتتبرك ببولها وفرحان بيها وانت كان زمانك بتعبد صرصار زي الهنود وانت كان زمانك كان زمانك عمرك ما كنت عرفت انت غاليه قد ايه من غير محمد عليه الصلاه والسلام عمر الامه دي ما كانت ده. كان زمان العالم كله في تخلف كان زماننا زي الغرب محطمين نفسيا بل الغرب كان زمانه قمه التخلف لان تقدمه كان بسبب تقدمنا احنا لماذا محمد ليه هو اكبر نعمه في حياتنا اسمعوا الحديث ده والرسول عليه الصلاه والسلام بيوصف حاله الارض قبل ما هو يبعث وان الله نظر الى اهل الارض جميعا فمقتهم كرههم عربهم وعجمهم لما ربنا مقتهم لما ربنا كره اهل الارض عمل لهم ايه زلزلهم خسف بيهم لا بعت لهم اعظم رحمه في الدنيا كلها ربنا خلقها بعت لهم اعظم نعمه في حياتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير رسول الله كان كان الصحابه فين وهم تايهين في الارض مش عارفين هم رايحين فين وجايين منين من غير محمد الدنيا العالم كله كان ايه العالم قبل محمد غير العالم بعد محمد الدنيا اتولدت ولاده جديده برسول الله جغرافيه العالم وقلوب البشر وعقولها اتغيرت بيه قبل سيدنا محمد الاسكندر الأب- الاكبر لما دخل الاسكندريه قتل الناس واستعبدهم رسول الله لما دخل المدينه شال الحجاره على كتفه وبنى مع الصحابه المسجد قيصر لما ملك نصف العالم نشر الزنا والرشوه رسول الله جه قال لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها كسرى اتجوز بنته وبعد كده قتلها وفي كسرى تاني اتجوز اخته رسول الله جه يهدي الاعظم اخلاق على وجه الدنيا كل افلاطون نفسه اللي بيقوله بتاع المدينه الفاضله قال ان العبيد ما يبقوش مواطنين زي الاحرار جه الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لواحد ضرب عبد قال له لو لم تعتقه لو لم تفعل انك اعتقته لمستك النار لماذا محمد اوعي تبطلي كلمه عليه الصلاه والسلام لسه ما اخترتهوش لسه ما اخترتش ان طريقه يبقى طريق حياتك لسه ما انبهرتش بيه ليه هو اعظم شخصيه في الدنيا ليه ان كل الغرب وال- والعالم كله اجمع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اعظم شخصيه في العالم كله ليه يا جماعه ليه لما تلاقي جوتا جوتا الالماني من اشهر شخصيات العالم يقول لك ان المثل الاعلى في التاريخ اللي لقيته في المثل الاعلى في التاريخ كله هو محمد عليه الصلاه والسلام ويقول لك ان اوروبا لم تصل الى ما وصل اليه محمد ولن تصل لما يجي غاندي يتحسر لما لا كتاب عن سيره الرسول وقراه وانبهر بيه اتحسر انه ما قراش الكتاب من زمان وما عرفش عن الرسول من زمان لما يجي تولستوي يقول ان محمد رسول رسول وتولستوي دفع ثمن الكلمه دي في في بلاده غالي جدا ان محمد رسول هو من اعظم الرجال في- العظماء في البشريه ولا يملك المرء امامه الا الاجلال لما يجي إيه، لما يجي مايكل هارت قراتها في الكتاب المترجم بتاعه في الكتاب المترجم بالعربيه وهو بيقول ان ما فعله محمد لا يمكن ان يفعله احد من التاريخ واي انجاز في التاريخ كان يمكن ان يحدث بغير صاحبه الا ما فعله محمد عليه الصلاه والسلام كانش حد يقدر اللي ع- يعمل اللي عمله عليه الصلاه والسلام اعظم انجاز في التاريخ كله اللي عمله رسول الله يا جماعه رسول الله اعظم شخصيات الدنيا كلها عليه الصلاه والسلام اي عظيم من العظماء كان عظيم في حاجه انما مش في كل حاجه نابليون كان عظيم عسكريا ولكن اسريا كان فاشل والمحاكم الف... والمسارح الفرنسيه كانت بتتريق على علاقته مع مراته رسول الله كان عظيم اب عظيم زوج عظيم صاحب عظيم كقائد عظيم كحاكم عظيم في كل ادوار حياته عليه الصلاه والسلام اي انسان عظيم لو قربت منه تعظيمك ليه قل لانك بتكتشف له سقطات اكتر ناس انبهروا برسول الله اكتر ناس صاحبوه وعاشوا معاه زوجاته واصحابه عليه الصلاه والسلام لو تقارن باعظم قوات عسكريين في الارض هو الاعظم لو تقارن باعظم سياسيين في الارض هو الاعظم لو تقارن باعظم حكام في الارض هو الاعظم مش نفسك تركب فرس في الجنه جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم مش نفسك تعيشي معاه في الجنه عليه الصلاه والسلام مين اللي هيبقى مع النبي في الجنه اللي سهره قدام روايات هاري بوتر ولا اللي سهره يقرا سيره النبي عليه الصلاه والسلام مين اللي هيبقوا مع النبي عليه الصلاه والسلام في الجنه اللي سهروا يتفرجوا على المغنيين والمسلسلات ولا ولا اللي سهروا يقتدوا بسنته في قيام الليل بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى صلى الله على النبي محمد اعظم اعظم نبي يا جماعه اي نبي ممكن اي نبي يعني اي غني ممكن مش ممكن يقتدي بسيدنا سليمان انه يذبح 20000 خيل من الزهد انما اي غني ممكن يقتدي بالنبي في زهده عليه الصلاه والسلام اي مصلح مش ممكن يقتدي بسيدنا ابراهيم انه يدخل يحطم الاصنام لقومه ويقطع ما بينه وبينهم انما اي مصلح ممكن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في النهايه كل الاصنام اتحطمت وفي النهايه كل الناس دخلت في الاسلام رسول الله اعظم نبي اي نبي ممكن تقتدي بيه بس في حاجه يعني الملك الغني هيلاقي في سيدنا سليمان قدوه انما المريض المبتلى لا هيلاقي في سيدنا ايوب انما النبي ده الغنى وده الفقر ده ال... ده الحكم وده الاستضعاف ده النصر وده الازمه ده ان يولد ليه وده ان يموت اولاده عشان يبقى قدوه لكل الناس ولكل البشر عليه الصلاه والسلام اعظم قائد عسكري في التاريخ مفيش قائد عسكري في التاريخ كل اعدائه اتحولوا لجنود في جيشه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك بن عوف وخالد بن الوليد وابو سفيان كل كلامه نور الحكماء مبهورين من الحكمه اللي في كلامه الادباء مبهورين بالفصاحه اللي في كلامه العلماء مبهورين من الاعجاز العلمي اللي في كلامه عليه الصلاه والسلام لما اهل اليمن جم قالوا له عايزين نعرف نحدد القبله ازاي من اليمن يا رسول الله دلهم على طريقه العلماء الوقت مبهورين مبهورين لو عملوا خط مستقيم يطلع من اليمن على الكعبه على طول مبهورين ازاي النبي عليه الصلاه والسلام دلهم على الطريقه دي ان هو الا وحي يوحى كل علامات الساعه اللي قال عليها عشرات العلامات بتتوالى قدامنا مين اللي كان يوم ما النبي قال ان هيظهر كاسيات عاريات ما كانش حد في التاريخ يتصور ان المنظر اللي النبي قاله ده ممكن واحده ست تمشي بيه في الشارع ده وصف شعرها كاسنمه البخت ووصف لبسها كاسيات عاريات ووصف شكلها وتعاملاتها مائلات مميلات ايه ده يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكلة الى قصعتها مين اللي كان يتخيل ان العرب هيحصل فيهم كده من العالم كله وده كان عمره ما حصل في تاريخهم كل الكلام اللي قاله من نبوءات مستقبليه اتحققت بالظبط قال الخلافه بعد 30 عاما بالظبط الخلافه بعده 30 عام عما بدات الدوله الامويه اعظم الشخصيات في التاريخ كلها مايكل هارت وتولستوي والكسيس كاريل و اكبر شخص شخصيات مشهورة في العالم كله برنارد شو بيقول إن العالم في حاجة إلى محمد من جديد حتى يحل جميع مشاكل العالم عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام ليه سيدنا محمد هو القائد الوحيد للأمة ليه هو المنقذ الوحيد للأمة ليه هو الشخصية الوحيدة اللي ممكن ينقذ بها الأمة الوقتي ليه هو المثل الأعلى للأمة كلها ليه يا جماعة ليه مفيش قدوة لينا غيره ليه كلامه زي القرآن بالظبط لازم يطاع بالظبط عليه الصلاة والسلام عارفين ليه تخيل لو انت عندك 15 سنه بتقرا جورنال لقيت مكتوب في الجورنال ان في واحد طلع في قريه صغيره من قرى انجلترا وبيزعم انه نبي وبعد كده سنين بقى 13 سنه كل شويه تقرا خبر ان حصل مناوشات بينه وبين الحكومه وان هو اتباعه بالعشرات قليلين جدا وان الوضع تحت السيطره بعد 13 سنه قريت خبر انه ساب القريه الصغيره دي وراح لقريه اصغر منها ده كلام في انجلترا بعد سنتين بالظبط فوجئت ان في خبر مؤذى للعالم انه قام حارب انجلترا وهزمها بعد كذا سنه فوجئت انه خد انجلترا كلها سنوات خد اوروبا كلها اوروبا كلها دخلت في الاسلام دخلت في دينه شويه وخد نص العالم وقضى على امريكا في معركتين بس ايه ده وانت لسه شاب ايه ده مفيش انجاز في البشريه قد انجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم في التنميه البشريه جم في علم اسمه البرمجه اللغويه العصبيه قالوا احنا عايزين نتعلم فن النجاح في الحياه اللي ابتكر العلم ده قال طريق النجاح في الحياه انك انت تشوف انسان ناجح وتقلده في كل حاجه عملها اهو يا جماعه اللي احنا بنعمله الوقت ده برمجه لغويه عصبيه مين انجح من رسول الله عليه الصلاه والسلام مين مثل اعلى في النجاح غير رسول الله يا بتوع التنميه البشريه يا علماء التنميه البشريه نجيب كلامنا من نموذج النجاح في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتر شخصيه مؤثره في التاريخ عوده الروح يا جماعه احنا بنتكلم في السيره ليه عشان عوده الروح عشان الروح ترجع بعد قرن التيه اللي فات ده القرن اللي فات قرن التيه ليه ليله 5 يونيو 67 وم ام كلثوم قاعده تغني اغاني الحب واليهود واقفين عند حائط المبكى قاعدين يبكوا ويقولوا ارض الميعاد ارض الميعاد وتاهت الامه وضاعت الامه ما بين موشحات فيروز وأغ... واشعار نزار واغاني الست وافلام العندليب والحان موسيقار الاجيال ويكت سعى قلبك وتاهت الامه ما بين مسرحيات الريحاني وما بين وما بين واصبحت كلمه عالمه بتطلق على راقصه وكلمه شيخ بتطلق على رئيس الفرق الموسيقيه واللي اللبس الرسمي للستات بقى الميني جيب والحجاب بقى تخلف ورجعيه وبقت الامه بتنهار وسقطت الخلافه وراحت فلسطين وضاعت القدس واتحدلت كل الدول الاسلاميه و100 الف جند مصر اتقتلوا في صحراء سيناء دافع حفروا قبورهم بايديهم لان الجنود اليهود ما كانش عندهم وقت يحفروا يحفروا قبور 100 الف واحد حفروا قبورهم بايديهم وبعد كده أت- اتقتلوا واترموا واتحرقت قلوب الامه كلها عليهم لغايه ما جه فجاه جيل طلع ما نعرفش طلع منين جيل الصحوه الاسلاميه طلع ازاي لا في تلفزيون علمه دين ولا في مدرسه علمته تعظيم سنه النبي ولا الشارع علمه تعظيم حرمات الله ولا الجرايد علمته ان هو يفكر في الفردوس الاعلى طلع جيل نبته طيبه هم اللي الواحد بيتكلمهم دلوقتي في السلسله عايزين نبقى صحابه الرسول الله صلى الله عليه وسلم بس ما شفناش الرسول نيجي يوم القيامه نقول له احنا اصحابك يا رسول الله كنا وراك خطوه بخطوه بس احنا ما عشناش معاك عليه الصلاه والسلام أمة أمة عايشة في تيه يا جماعة في ناس عندها يخت ثري عربي عنده يخت من أع- من أغنى أو أفخم عشر يخوت في العالم كله ثمنه ممكن يسلم بيه مئات الألوف من الأفارقة الفقراء المعدمين واللي ولع فنجان عمل فنجان قهوة لإحدى الراقصات ثري تاني الفلوس اللي ولع عليها فنجان القهوة ده تنقذ مئات الألوف من اللاجئين المسلمين من شباك التنصير يا جماعة يا جماعة احنا كنا أعظم أمة في الدنيا إيه اللي وصلنا لكده سلسلة السيرة بتدي أمل للجميع بتدي أمل لل- للخادم اللي بيخدم في البيوت أنس كان خادم وبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة إن شاء الله سلسلة السيرة بتدي أمل لكل إنسان بتدي أمل للأمة المحطمة إنها تقوم من جديد وتوصل لربنا سبحانه وتعالى لماذا محمد ليه هو اللي مليار و400 مليون بني ادم اختاروه هو عليه الصلاه والسلام اشمعنى هو اشمعنى محمد لما زيد بن حارثه جه ابوه وعمه عايزين ياخدوه وكان عبد عند النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم لا اختار على محمد وكان قبل البعثه لا اختار عليه احدا قالوا له تختار العبوديه على الحريه وابوك وعمك قال لهم رايت منهما لا اختار احد عليه احنا عايزين نختار النبي كده نختاره كده مش نعلق على البيوت بتاعتنا اخترناك يا رسول الله واحنا اصلا ممكن البيت ما فيش حد بيصلي فيه يا نداء يا جماعه نداء لكل العقول بتاعت الامه صحفيين السياسيين اصحاب المراكز والاموال اصحاب الاعلام والكتاب والمفكرين والشعراء لكل الناس اللي ربنا اداها مواهب لكل الناس اللي قرأت كتب ديستوفيسكي وجيمس جينز وديكارت و- وجان جاك روسو مش البخاري ومسلم مش البخاري ومسلم ولا تعرف حاجه عن سنه النبي عليه الصلاه والسلام نداء ليهم مش عايزين الامه تتسمم اكتر من كده مع مين محمد بن عبد الله اهو هنوصل لربنا من خلال سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ولا لا يا جماعه هنقدر نوصل لله سبحانه وتعالى من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لا يا اخواني يا اخواني لماذا محمد ليه هو سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ليه هو اللي الغرب بيكرهه كده واللي الغرب مرعوب منه الرعب ده كله احد الغرب بيقول اخشى ما اخشاه ان يظهر في الامه محمد جديد يعني اكتر حاجه رعباهم ان محمد مره تانية يطلع عليه الصلاه والسلام ان يطلع اتباع ليه عرفتوا ليه مرعوبين منه لان دايما الاهل النجاسه بيترعبوا من الاطار لان هو اللي فضح باطلهم هو اللي فضح الزور بتاعهم يريدون ليطفئوا نور الله عرفتوا ليه بيكرهوا رسول الله صلى الله عليه وسلم احد الناس بيقولوا من المرعب الغرب من المرعب انه لا يوجد مدينه على وجه الارض الا وفيها اتباع لمحمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام دين ما فيش حواجز بتقف قدامه دين ما فيش حاجه بتقف قدامه هنختار رسول الله ولا لا يا امه محمد هنختار محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام ولا لا يا امه محمد هنختاره ولا لا ده انت لما بتقرا عن سيره بطل من الابطال بتتحمس وبتسخن امال لما تقرا سيره النبي عليه الصلاه والسلام هيحصل لك ايه يا جماعه ده لو مغني عمل اغنيه جميله ولا حاجه في نظر اهل الدنيا بيقعدوا قد ايه يتكلموا عنه امال رسول الله صلى الله عليه وسلم الانجازات اللي عملها في حياته نقعد قد ايه نتكلم عن رسول الله اللي ربنا سبحانه وتعالى انقذنا به جميعا من النار عوده الروح هو ده شعار السلسله ان الروح ترجع تاني للامه ان الروح ترجع تاني يا جماعه الروح اللي كانت ماليه حياه الامه ايام ما كان فيها النبي عليه الصلاه والسلام تخيلوا سيدنا خباب كل اللي احتك بالنبي الروح دي جت فيه كل اللي اتصل برسول الله الروح دي جت فيه سيدنا خباب رضي الله عنه كانت امه انمار تسخن السيف تكوي بيه يقع مغشيه عليه من العذاب يخرج يطلع على بيت سعيد بن زيد وفاطمه بنت الخطاب يعلمهم دين ايه الروح دي ايه الروح المعنويه دي خالد بن الوليد اللي كان بيجري وسط النساء في اول معركه احد لما المشركين اتهزموا هو نفسه اللي وقف يوم مؤتة ماسك تسع سيوف اتكسروا في ايده هو واقف زي الاسد زي الجبل جاب الروح دي منين ده ما كانش خالد ده ديت الروح اللي جت عنده لما احتك برسول الله صلى الله عليه وسلم المجتمع الاسلامي دخل في تسع سنين 130 حرب 30 غزوه و100 سريه مين اللي يصبر على المجهود ده ايه الروح الرهيبه دي كان في معنى كانت الامه لها رساله كان في قضيه الامه كلها عايشه عشانها لماذا محمد ليه هو اللي ربنا اختاره عليه الصلاه والسلام لما المشركين قالوا لماذا ليه هو ده الفقير اليتيم ده عليه الصلاه والسلام ربنا نزل الله اعلم حيث يجعل رسالته لو كان ربنا لو كان كسرى او قيصر او حد تاني اللي قام بالمهمه دي كان عبد ربنا زي محمد كان جاهد في ذات الله زي محمد كان ضحى لنصره الدين زي محمد عليه الصلاه والسلام احب حبيب الى الله واقرب واحد الى الله عليه الصلاه والسلام لماذا محمد ليه ليه محمد عشان عوده الروح عشان الروح ترجع تاني للامه درار من الازور في غزوه اليمامه لما اتقطع رجليه الاتنين وفضل يزحف ويقاتل بايديه وهو بيزحف لغايه ما مات تحت وطاه الخيول جاب الروح دي منين جاب القوه دي منين جاب العزيمه دي منين لانه شاف النبي بيضحى بحياته عشان الدين منين عباد بن بشر لما اترمى بسهم وهو بيقوم الليل شاله وكمل قيام ليل لما شاف النبي عليه الصلاة والسلام وهما بيحاولوا يقتلوه في صحن الكعبة ومع ذلك بيقوم ويكمل عليه الصلاة والسلام صلاته وما يلتفتش ليهم منين يا جماعة الصحابة في غزوة ذات الرقاع جابوا القوة ان جلد رجليهم يتقطع ويلفوا رجليهم بالرقاع لما شافوا رجلين النبي وهو راجع من الطائف متقطعة من كتر ما اترمى بالحجارة عليه الصلاة والسلام روح النبي كانت ماليه الامه عليه الصلاه والسلام وهو عنده 62 سنه 62 سنه يخرج يخرج في غزوه تبوك 1500 كيلو متر في عز الصحراء القاتله ايه الروح دي؟ ايه القوه الروحيه اللي كانت عنده دي؟ عشان كده لماذا محمد ليه سلسله السيره؟ عشان يا جماعه عشان نرجع تاني بقى عشان الروح ترجع تاني للامه عشان الهدايه ترجع تاني للامه ليه سيد ليه بنكلم الشباب عن رسول الله ليه ليه بننادي الشباب بسلسله السيره دي السنه اللي فاتت يا شباب كانت السلسله بتاعتنا على فين يا شباب السلسله بتاعت السنه دي على مين يا شباب على مين رايحين ورا مين رايحين على مين مين قدوتكم الشباب لما حصل عندهم فراغ بقى ده معلق صوره جفاره على عربيته وده معلق صوره بوزه على عربيته وده حلق حلقه مايكل دوجلاس وده وده وده م- وده مظبط الدش بتاعه على ال Hot Bird وده وده الشباب خلاص بقى في فراغ انما النبي عليه الصلاه والسلام لو رجع كقدوه تاني يا جماعه السيره ما هي الا سيره مجموعه من الشباب رسول الله صلى الله عليه وسلم قادهم فتحوا العالم مين اللي وقفوا في وش الكفار في بدر غير الشباب مين اللي دمهم سال في احد غير الشباب مين اللي كان ورا النبي في تبوك غير الشباب رضي الله عن الصحابه اجمعين سلسله السيره سلسله انقاذ للامه سلسله عشان شمس محمد تشرق من جديد على قلوبنا شمس النبي عمرها ما غابت ابدا ولكن قلوبنا هي اللي بدات تتعمى يا جماعه عشان شمس محمد تشرق من جديد على قلوبنا عليه الصلاه والسلام لما الرسول قال لو كان عيسى ابن مريم حيا ما لو كان موسى ابن عمران حيا ما وسعه الا ان يتبعني يعني ايه يعني كان نجم الشمس منوره في السماء طلع نجم كبير طفى نور كل الانوار اللي حواليه سيدنا محمد شمس في حياتنا سيد احد الصحابه بيسالوه عن وصف النبي قال لهم كان اذا اقبل كان الشمس قد اشرقت ربنا وصفه بالشمس سبحانه وتعالى وسراجا منيرا كان شمس في حياتنا وعايزين الشمس دي تك- تيجي تاني في حياتنا يا جماعه عايزين الشمس ديت ترجع تاني في حياتنا ربنا يحيي بيها حياتنا مره تانيه ليه هو اللي الكون كله بيصلي عليه والكون كله بيحبه والكون كله بيصلي عليه عليه افضل الصلوات من رب العالمين الى يوم الدين لانه اكتر واحد قهر ابليس باذن الله اكتر واحد المعصيه اتقهرت على وجه الارض بسببه عليه الصلاه والسلام ليه هو الاول على البشريه في الجنه ليه هو اكتر واحد وصل لربنا عليه الصلاه والسلام الناس بتحب دايما لو انت عندك الاول على الدفعه ما تحبش تعرف هو بيذاكر ازاي وحياته شكلها ايه النبي هو الاول على البشريه في حب الله الاول على البشريه في نصر دين الله الاول على البشريه في جنه الله سيدنا محمد هو الاول على البشريه كلها يا جماعه عليه الصلاه والسلام لماذا السيره ليه بنتكلم عن السيره دلوقتي السيره والقران عاملين زي شريطين قطر مش هينفع نمشي غير عليهم مع بعض القران قال الله السيره فعل رسول الله الرسول عليه الصلاه والسلام ما فسرش القران لا فسره بس فسره تفسير عملي السيره هي التفسير العملي للقران يعني اللي احنا بنعمله ده دروس تفسير هنفسر كلام ربنا بافعال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفيش موقف في السيره القران ما خلدوش مفيش غزوه في السيره القران ما خلدهاش ليه عشان مفيش موقف في السيره الامه مش محتاجاه اخطر احتياج في علاقتها بالله سبحانه وتعالى السيره بتعلمك ازاي في 23 سنه تبني دوله ازاي في 23 سنه نقضي على اليهود ازاي في 23 سنه نقضي على اعداء الدين السيره طوق نجاه للامه كلها اطواق النجاه للغرب بيمدوها لنا كلها مزيفه كلها صناعيه مزيفه طوق النجاه اللي ربنا بعته لنا من 1400 سنه وانقذ الامه بيه هو ده اللي ربنا ينقذ الامه بيه مره تانية ليه لما درست وقرات سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت ان اكبر خساره في حياه الانسان انه يخرج من الدنيا وهو ما تضلعش من صفات الرسول عليه الصلاه والسلام واكبر مكسب في حياه الانسان انه يدرس سيره الرسول وانه يتصل برسول الله يا جماعه بيت النبي عليه الصلاه والسلام خرج منه بيت النبي شوفوا اثر الرسول على بيته ده غير اثره على صحابته اثره على بيته خرج من بيت النبي عليه الصلاه والسلام اتنين سيده شباب اهل الجنه الحسن والحسين واتنين من اربع نساء في تاريخ البشريه لم يكمل من النساء غيرهم فاطمه وخديجه وسيده نساء اهل الجنه السيده فاطمه والمراه اللي روت ربع احاديث الشريعه في البخاري ومسلم السيده عائشه شوفوا تاثير النبي عشان كده لما هنرجع تاني نحتك بشخصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حياتنا هترجع تاني لها معنى الامه هتتقلب يا جماعه يا جماعه لما العبد بلال احتك برسول الله بقى من قواد الارض لما المعدوم ابو هريره احتك برسول الله بقى امير على المدينه ومن اعلم اهل الارض لما راعي الغنم ابن مسعود احتك برسول الله بقى من اعلم اهل الارض بالتفسير لما الامه الوقت لو معدومه ورعاة غنم وخدامين وعبيد لو احتكوا بسيره رسول الله صلى الله عليه وسلم حياه الامه كلها هتتقلب الامه كلها هتتغير ده احنا لما عصينا امر واحد من اوامره اتهزمنا في معركه كامله معركه احد اتهزمنا فيها كلها بسبب امر واحد من اوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا محمد عرفتوا يا جماعة عرفتوا نبذة مقدمة سريعة عن السلسلة مقدمة اشمعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه محمد هو أحب حبيب إلى الله سبحانه وتعالى ليه محمد هو أعظم نعمة ربنا أنعم بها علينا في حياتنا عايزك تقول عليه الصلاة والسلام ما تبطليش طول اليوم لغاية ما نتقابل بكرة إن شاء الله عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام عشان قلوبنا تحيا يا جماعة عشان حياتنا يبقى ليها معنى بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم عرفتوا ليه الغرب مرعوب منه هو بالذات عرفتوا عرفتوا ليه كل العالم اجمع انه اعظم شخصيه في في التاريخ عرفتوا ليه هو القائد الوحيد للامه ولا اصلاح بدون سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمنقذ الوحيد للامه والمثل الاعلى في النجاح للامه عرفتوا ليه اعظم مكسب هو الاتصال بيه عرفتوا ليه السيره هي عوده الروح للامه وتربيط الامه مره تانية على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفتوا ليه مفيش مدينه على وجه الارض ملهاش اتباع ما فيهاش اتباع لرسول الله عرفتوا ليه مليار و400 مليون بني ادم اتخذوه هو الشخص اللي هيصلوا الى الله وراه سبحان الملك الجليل عرفتوا ليه الكون كله بيصلي على رسول الله عرفتوا ليه هو الاول على البشريه في الجنه واكتر واحد وصل لربنا عرفتوا ليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو احب حبيب لقلوبنا هدف السلسله دي كلها ان احنا نحب رسول الله لان احنا لو نجحنا يا جماعه ان احنا في رمضان نحبه هنبقى معاه في الجنه يعني هدف السلسله دي ان احنا نبقى مع النبي في الجنه عليه الصلاه والسلام ان احنا نشرب من ايده ايده على الحوض ان احنا نلاقي حاجه نقابله بيها عليه الصلاه والسلام هدف السلسله ديت ان احنا واحنا تحت التراب لما يتقال لنا من نبيك بكل حب نقول محمد انتوا فاكرين ان السؤال ده سهل انت مش هتبقى عارف ان الملكين دول اصلا يعني مسلمين وجايين مت... يعني ومتبعين وهم على على هذا الدين على دين الاسلام لله سبحانه وتعالى انت مش هتبقى عارف كده انت في اتنين في القبر بيقول لك من نبيك وانت ما انتش عارف تجاوب لازم يكون راسخ ان محمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هدف السلسله زياده اليقين زياده اليقين في ان محمد رسول الله محمد رسول الله ده نص دينك نص دينك في الكلمة دهيت هدف السلسلة ان احنا يوم القيامة ننال شفاعته عليه الصلاة والسلام هدف السلسلة ان النبي ما يقولناش يوم القيامة بئس ما خلفتموني من بعدي هدف السلسلة دهيت ان احنا نحب الرسول عليه الصلاة والسلام بصدق ان احنا نعرف دين ابو بكر وعمر هو مش الدين آه، اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع والدين آه، ان ما نتكلمش في النار والترهيب والدين لا نعرف دين ابو بكر وعمر بقى بحقه حقيقي في ناس بتنبهر ببعض الشخصيات لدرجه انه يقلدوا في اكله وشربه ولبسه وتسريحته تخيل احنا عايزين ننبهر برسول الله لغايه ما نقلده في كل حاجه عليه الصلاه والسلام وصلنا لنهاية الحلقة يا جماعة بإذن الله سبحانه وتعالى قبل ما أسيبكم بإذن الله بكرة هنبدأ فعليا بقى في سلسلة السيرة إن شاء الله بس قبل ما نتكلم عن الأحداث هنتكلم عن أعظم صفة تدوب قلوبنا من حب النبي عليه الصلاة والسلام هنتكلم على إن ممكن يكون سيدنا محمد مش أكتر واحد أنت حبيته في حياتك بس أنت أكتر مخلوق هو حبه في حياته عليه الصلاة والسلام هنتكلم عن حنان الحبيب عليه الصلاة والسلام كل يوم مع كل حلقة إن شاء الله هنعرف لماذا محمد مع كل حلقة هنعرف أكتر ليه هو اختيارنا عليه الصلاة والسلام ليه اخترناك يا رسول الله ليه هو أحب حبيب لقلوبنا ليه هو أعظم إنسان في الدنيا كلها هنعرف في كل مرة يا جماعة وصيتي لكم قبل ما أسيبكم إن إحنا في هذه الأيام بنعاني حرب على رمضان أيوة ربنا قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بس للأسف هم بيقولوا شهر رمضان الذي أنزل فيه المسلسلات للأسف الشديد عايزين يا جماعة عايزين مسلسلات إيه وتمثيليات إيه ده إحنا في شهر رمضان يا جماعة أنت ختمت قد إيه في القرآن لغاية دلوقتي قريت قد إيه ده أنا لسه يا دوبك ببدأ بتبدأ إزاي 25 ساعة عدوا من رمضان وانت يا دوبك بتبدا 25 ساعه في ناس ختموا فيهم يا جماعه او خلصوا نص المصحف فيهم يلا رجاله ده كل حرف بعشر حسنات والحسنات مضاعفه عشرات المرات وممكن مئات المرات في رمضان يلا يا اختي يلا يا جماعه يلا يا جماعه مش عايزين نضيع اعظم موسم للوصول لربنا في حياتنا يا جماعه اخواني يا اخوان انا بحذركم الناس على دين تلفزيونهم الناس على دين قناتهم اللي بيتفرجوا عليها اوعوا يا جماعه من القنوات اللي هتدمر لكم رمضان وهتقتل معنى رمضان في الامه اوعوا من اي قناه فيها معصيه لله في هذا الشهر اوعوا تضيعوا حسنات النهار في معاصي وتمثيلات الليل وبرامج الليل عايزين يا جماعه احنا في ليله من ليالي العتق ان شاء الله تاني ليله اهو في ناس اتعتقت امبارح باذن الله في ناس عتقت امبارح انت منهم ولا لا يلا يا جماعه عايزينها تبقى ليالي عتق تبقى ليالي عتق في رمضان هتعملي ايه الليله عشان تعتقي هتجري على التراويح هتعمل ايه انا عايزك تطلع الليله بايه واحده بس من التراويح تبكي فيها تبكي فيها وتمشي وترجع من التراويح والايه مزلزله قلبك يا ترى ايه الايه اللي هتطلع بيها الليله من التراويح يا ترى ايه الايه اللي انت هتطلعي بيها الليله من التراويح ايه تزلزل قلبك وتزلزل قلبك ايه هي يا جماعه اوعوا تنسب انا مش عايز من التراويح نطلع كل يوم باكتر من ايه ايه يعني ايه ايه ما انت لازم تركز في التراويح كلها عشان في الاخر ايه تيجي في وسط قلبك كده اهو تبقى كسبت ايه ممكن تغير حياتك وتخليك من الابرار عند الله سبحانه وتعالى عايزين باذن الله سبحانه وتعالى ن... ن... عايزين نبدا بقى نجتهد في القران ونبدا نخشع في القران في التراويح عايزين يا جماعه شهر رمضان ده يبقى خير رمضان مر علينا في حياتنا الواحد دعا ربنا ان ده يبقى خير شهر مر عليه في حياته واول الاستجابه ان الواحد بيتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف لينا ان احنا نتكلم عنه وان احنا نسمع عنه اجتهدوا يا اخواني ما تبطلوش صلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم المصحف دايما في جيبكم في كل مكان وفي كل مواصله وفي كل لحظه كلام ربنا والصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم هم دول منهجنا اللي نوصل بيهم لربنا سبحانه وتعالى في رمضان اللهم صل على النبي محمد اللهم صل عليه في الاولين والاخرين والملأ الاعلى الى يوم الدين اللهم صل عليه عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم اعتق رقابنا الليله من النار اللهم اعتق رقابنا الليله من النار اللهم اعتق رقابنا الليله من النار يا رب يا رب ارزقنا صحبه النبي في الفردوس الاعلى ارزقنا صحبه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى ارزقنا شفاعته يا رب اجعلنا اذا قيل لنا في القبور من نبيك نقول محمد صلى الله عليه وسلم يا رب استخدمنا في رمضان في كل ساعه في طاعتك يا رب العالمين اللهم فتحك اللهم نصرك اللهم نورك وبركتك وهداك يا رب يا باغي الخير أقبل يا باغي الخير إياك والقنوات اللي هتضيع لك رمضان وتضيع لك دينك يا باغي الخير أقبل يا باغي الخير عيش شهر في طاعة ربنا في جنة الطاعة أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خير
قالوا لينا ليه محمد ابن عبد الله قلنا ليهم علشان رسولنا ورب اللي اصطفاه